احنا في اصحاح اتنين من انجيل معلمنا لوقا وصلنا لغاية عدد 19 افكركم تاني انجيل معلمنا لوقا كتبه لوقا الطبيب اللي البعض بيعتبره من الرسل السبعين والبعض بيعتبره ما ملحقش يتلمذ على المسيح مباشرة لوقا يتميز في انجيله انه بيقول تفصيلات كتيرة ما ذكروهاش بقية الاناجيل وانه بيركز على طفولة ربنا يسوع المسيح بيحكيها بشيء من التفصيل كمان لانه بيخاطب اليونانيين الفلاسفة فبيركز قوي على حنان المسيح ومحبته للبشر واحتضانه للكل وتعاملاته مع الأطفال ومع الستات ومع الأغنياء والفقراء بشكل يبينه كصديق البشرية أول إصحاح في لقى واحد كشف لنا عن أحداث ما قبل الميلاد ازاي البشارة جات الأول لزكريا وإليصابات وبعدين بشارة جات للعذراء وبعدين مقابلة العذراء وإليصابات وبعدين ينتهي الإصحاح بميلاد يوحنا المعمدة إصحاح اتنين ميلاد المسيح له المجد نفسه وزيارة الرعاة ليه وقلنا المرة اللي فاتت أنه الرعاة كفقراء وجهال كانوا أول ناس يكتشفوا المسيح له المجد ويفرحوا بميلاده وبعدهم كان المجوس الأغنياء الحكمة اللي ذكرهم إنجيل معلمنا متى وصلنا الآية 19 وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها وظن علقنا على أنه من عظمة العذراء أم النور بالرغم أنها عندها اختبارات وخبرات مش عند حد أبداً العهد قديم والعهد جديد إلا أنها كانت من النوع الهادي الصامت اللي يميل للتأمل والصلاة وقليل في كلامه جدا حتى عن خبرتها مع ربنا ما كانتش بتتكلم ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم برضو تلاحظوا ان كل لقاء روحي بين المسيح وبين الناس ينتج عنه تسبيح ينتج عنه فرح يعني لو انت صليت حلو او فرحت بقعدة حلوة مع ربنا ما تروحش تحكي للناس اقعد اشكر ربنا مجد ربنا وسبح ربنا على كل اللي سمعته وكل اللي شفته ده اولى كتير من انك انت تعمل هوسة وتتكلم مع الناس تقوم الخبرات الحلوة دي تروح منك ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع هي جت في الإصحاح اللي فات إشارة أن تسمية الطفل اليهودي كانت مرتبطة بالختان كأنه ملوش اسم لغاية ما يختتم لأنه طول ما هو لسه مش يهودي في عرفهم يبقى ما يتسماش يعني ملوش قيمه إنما يأخذ اسمه من كونه انضم إلى شعب الله وده اللي حصل مع يوحنا المعمدان ان في اليوم الثامن وهم بيختنوه جت التسمية باسم يوحنا مرة من امه مرة من ابوه الناس تعجبت وحصلت معجزة ان لسان زكريا فك برضو ربنا يسوع المسيح له المجد سمي يسوع في اليوم الثامن كأنه انطبقت عليه كل ما ينطبق على كل يهودي القديس أمبروسيوس له تعبير يقول ايه الذي وضع الناموس وضع نفسه تحت الناموس يعني ما هو ربنا يسوع هو اللي حط الناموس انما لانه صار انسان زينا حط نفسه تحت التزامات الناموس الطبيعيه عاوز يورينا من البدايه انه كل ما يجري على الانسان هيجري عليه إن كان بياخد اسمه ساعة الختان يختتن المسيح وياخد اسم كل ده تأكيد لبشريته وناسوته إنسانيته إن واحد زي زي كل البشر وكونه اختتن طبعا المسيح مش محتاج ختام الختان كان علامة انتماء اليهودي إلى شعب الله وكان ليها مغزى روحي بس اليهود ما فهمهوش المغزى الروحي زي ما ذكروا بولس الرسول في رسائله خلع جسم الخطايا البشرية كانت إشارة روحية عملية قطع حتة لحمة من الجلد دي كان ليها معنى الحكاية مش مأخوذة في حرفها انه الانسان العتيق او جسم الخطايا اللي موجود في الطبيعة البشرية اللي فسدت بالخطية يتخلع عشان اللي تبع ربنا لازم يكون نقي فاتعملت بطريقة جسدية في العهد القديم انما اتعملت بطريقة حقيقية روحية في العهد الجديد ممثلة في ايه في المعمودية فالختان بتاع العهد القديم يقابله المعمودية في العهد الجديد ختان العهد القديم هو علامة ظاهرة في الجسد مجرد قطع جزء من الجسم من الجلد كإشارة ومعنى إنما في المعمودية في العهد الجديد هي مش مجرد علامة جسدية إنما هو سر حقيقي يتهزم فيه الإنسان العتيق ويخلع في جسم الخطايا البشرية أو سلطان الفساد اللي في الإنسان يتشال في المعمودية زي ما بنقول كأن الإنسان العتيق بيموت والجديد بيتولد في لحظة المعمودية لكن المسيح له المجد كطفل يهودي خضع لما يخضع له كل طفل ويكمل عنا كل بر يعني كل ما يليق بالإنسان البار إنه يعمله كان بيعمله ربنا يسوع بالرغم إن هو مش محتاج ختان مش محتاج يتعمد زي ما هنشوف كان بيعمل اللي المفروض الإنسان الكويس يعمله كل الالتزامات اللي مطلوبة من البشر كان بيتممها ربنا يسوع في نفسه عشان يورينا المفروض نعمل ايه سمي يسوع كما تسمى من الملاك العذراء لم تجتهد ولا يوسف لأنه الملاك كان قايل لهم أنه هيتولد المسيح له المجد وهنسميه يسوع ويسوع يعني مخلص قبل أن حبل به من البطن يعني الاسم اللي خدوه كان من قبل ما يتولد خالص وقبل ما يحبل به كانوا عارفين اسمه ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب إيه الحكاية دي اللي يرجع للشريعة لو أفلويين بالذات صح 12 في شريعة خاصة بالمرأة التي تلد تعتبر غير طاهرة لمدة أربعين يوم لو كان ولد وثمانين يوم لو كانت بنت دي شريعة اليهود وهي إشارة إلى أن الإنسان المولود في الخطايا ولدتني أمي فعملية الولادة دايما تذكار للعقاب الأولاني العقاب الأولاني بالتعب تلدين أولادا لو تفتكروا وقت خطية آدم فكل ولادة كانت دايما فيها ذكرى للخطية الأولى وللهزيمة اللي اتهزمتها البشرية قدام الشيطان فأصبح الميلاد عند اليهود مقترن بشريعة اسمها شريعة التطهير بحيث أن المرأة تبقى غير طاهرة لمدة 40 يوم أو 80 يوم لو كانت بنت بالنسبة للعذراء أم النور طبعا المفروض أن الكلام ده لا ينطبق عليه لأن المسيح له المجد صحيح ولد كإنسان إنما هذا الميلاد كان ميلاد معجزي من ناحية أنه ما هواش باجتماع رجل وامرأة ما هواش نتيجة طبيعية للتناسل الطبيعي وإنما الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك وبالتالي ما كانش في أي نوع من كسر بتولية العذراء وبالتالي العذراء تعتبر طاهرة مية في المية ثم أن القدوس اللي يتولد هل ده ممكن يضيع طهارة العذراء طبعا مش ممكن ده هي يعني إذا كانت طاهرة أصلا تبقى تقدست بالأكثر جدا بحبل المسيح وميلاده إنما التعبير يؤكد لنا خضوع العذراء والمسيح له المجد للناموس في كل شيء وحتى سيدنا دايما لما يسألوه ليه حكاية الأربعين يوم مش احنا دلوقتي بقينا مسيحيين وفينا الروح القدس يقول ده العذراء أم النور نفسها اتقال عليها الآية دي لما تمت أيام تطهيرها يعني أنت مش عاوزة تستني 40 يوم عشان تعمدي ابنك والعذراء التزمت بالناموس فطبعا تأمل جميل إذا كانت العذراء خضعت احنا كمان بنخضع لكلام ربنا ولأن ما حصلش فيه نوع من التجديد أو التغيير في الحتة دي بالذات كشريعة الكنيسة لسه ماشية عليها مش لأن الولادة تعتبر نجاسة دلوقتي لا الولادة دي عطية من ربنا إنما كأنه نوع من الذكرى إنه الولادة فيها ألم والألم مرتبط بفكرة الخطية الأولى واستعداد للدخول بالطفل للمعمودية والتناول بعد كده لما تمت ايام تطهيرها حسب شريعه موسى عشان كده معلمنا لؤى بيقول ان التطهير ده مش مطلق ده حسب الشريعه بس ده, ده المنظر قدام الناس صعدوا بي الى اورشليم كان حسب الشريعه يجيبوا الطفل والمفروض يقدسوه بمعنى ايه يعني ده بكر والبكر مقدس مخصص لله كانت الآية تقول كده قدس لي كل بكر فاتح رحم والبكر يفدى بفدية لأنه بدل ما يفضل مع ربنا ويبقى ملك ربنا على طول يتفدي بفدية والفدية تختلف من عيلة لعيلة تبع مستوى الأسر يعني إذا كانوا عيلة كويسين يجيبوا ذبيحة عليها القيمة ما يكونوا عيلة فقرة زي كده أفقر فدية هي اللي هتعملها العذرة دي زوج حمام أو فرخي حمام زوج يمام أو فرخي حمام اليمام والحمام كان سعرهم بسيط قوي وكأن المسيح له المجد أظهر نفسه أنه تبع الفئات الفقيرة جدا اليهودية حتى الفدية اللي هتدفع عنه مش فدية زي الناس العادية فدية الفقراء ليقدموها للرب طبعا هو هو مش يعني بيخضع زي ما قلنا للناموس والطقس اليهودي انما هو القدوس اللي مش محتاج ده كله كما هو مكتوب في ناموس الرب كل ذكر فاتح رحم ودي نوهنا عليها ان كلمة بكر لا تعني وجود اخوة انما تعني فكرة فاتح رحم امه بعد كده جه اخوات خير ما جاش اخوات مش مشكلة هيتسمى بكر برضه البكر هو الأول حتى لو ملوش تاني وبالتالي يسمى المسيح البكر والتسمية دي لا تعني أبدا أن الأخوات بالجسد كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب هنا كلمة قدوس يعني مقدس للرب أو مخصص للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام فكرة الذبيحة فكرة ملحة جدا في الإنجيل ليه؟ من البداية ربنا عاوز يشرح لنا مفهوم يفضل في دماغنا إلى الأبد أن الخطية أجرتها موت وأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة كلمتين دول مهمين قوي ربنا عاوز يشرحهم من أول الكتاب لآخر أن أجرة الخطية موت يبقى احنا محكوم علينا بالموت لأننا خطأ عشان نشيل الحكم ده بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فعشان يأكد المفهوم من أول الكتاب سمعنا عن الذبائح من أول ما آدم وحواء عملوا العملة بتاعتهم سمعنا أن ربنا سطر عليهم بجلود حيوانات معنى كده أن الحيوان اندبح عشان ربنا ياخد جلده يستر عليهم فكأن أول ذبيحة كان المسيح لو المجد عملها بنفسه عشان يستر على آدم وحواء وكانت ذبيحة حيوانية وكان فيها دم عشان يشوفوا الدم بعينيهم يفهموا من أول آدم إن العملة السوداء دي هتحتاج دم عشان يستر على عملته تمشي الأجيال يجي هابيل وقايين يعجبها ذبيحة هابيل لأن فيها دم عشان يقنعنا دايما أن الدم مهم لستر الخطية بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ذبيحة قايين دي شوية حاجات من الأرض يقول له الأرض دي ما تغطيش الأرض ما تسترش كل العطايا اللي طالعة من الأرض زي كل اجتهاد بشري ما يصلحش غلطتك أنت عاوز دم بعد كده ندخل على أبونا إبراهيم نلاقي كان بيقدم ذبيحة نوح يقدم ز- قبل إبراهيم يقدم ذبيحة إسحاق ويعقوب يقدموا ذبيحة الأسباط يقدموا ذبيحة نوصل لغاية موسى تبان الحكاية بشكل أوضح وأوضح لأن ربنا يقول لهم إيه الموت داخل على مصر هناكل كل الأبكار في ملاك اسمه الملاك المهلك أو ملاك الموت هيعدي على كل البيوت إيه اللي يوقفه إنه يشوف الدم يقول أرى الدم فأعبر عنكم فكل بيت يتلم ويذبح ذبيحة يحط الدم على الباب ويقعدوا جوه لو طلعوا بره مش متغطيين بالدم إشارة للكنيسة برضه فبقت البيوت المستورة بالدم كلها في أمان والبيوت اللي ما عليهاش دم دخل فيها الموت يعدوا آه، من البحر الأحمر وفرعون يهلك ويبتدوا يمشوا في البرية يبتدي ربنا يعلم موسى ازاي الشعب يعمل عيد فصح كل سنة كل سنة يذبحوا ذبيحة ويعملوا فصح للرب والذبيحة ليها شروط ولازم يبقى في دم عشان يفتكروا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ولما تستقر أمورهم يديهم كذا نوع من الذبايح كلها ذبايح تذبح ويسفك فيها الدم وتؤكل وكأنها إشارة واضحة قوي للي ربنا عاوز يوصله لازم دم عشان يغفر الخطية إنما الذبيحة دي اللي شالت الخطية ممكن تاكلوا منها كمان عشان يقول لنا على التخ- الخطة بتاعت العهد الجديد وتمشي أجيال اليهود ويجي واحد زي داود بالروح القدس يقول له يا رب معلش أنا مش مقتنع ازاي داود مش مقتنع يقول هل يقدر دم سيران او تيوس ان يغفر خطيه هو نفسه يحس انه مش معقول يا رب تكون شوية دماء الحيوانات دي بترضيك انا مش مقتنع يا داود ما يصحش ده بقالك الفين سنة الناس ماشية على الكلام ده لكن هو فهم بالروح القدس ان ده مجرد بروفا مش دي الحقيقة مش دي الحقيقة ده الحقيقة لسه جاية حتى احنا في المزمور الخمسين نقول ايه لأنك لا تصر بالذبائح والمحرقات طب ازاي ما هو ربنا هو اللي طالبها ازاي لا يصر نقول له القلب المنكسر المتواضع هو اللي بيعجبك احنا فاهمين ان الذبائح دي مش هي اللي تعجبك إلى أن يأتي المسيح له المجد ويعلمنا سر الفصح يبتدي يتكلم عن نفسه كذبيحة وأول ما يوحنا المعمدان يشوفه يقول هو ذا حمل الله هو ده الذبيحة اللي احنا مستنيينها مش كل اللي فات الذي يحمل خطايا العالم كله هو ده اللي هينذبح بسببنا هو ده اللي هيشيل كل الخطايا كل اللي فات ده كان رمز ولما المسيح عشان كده المسيح قصد انه ي- يموت او يصلب في عيد الفصح عشان بولس بعد كده يقول لان فصحنا المسيح ذبح لاجلنا ما عادش بقى خروف ولا تيس ولا لا لا احنا بقى لنا فصح جديد المسيح ذبح لاجلنا وعشان كده احنا ما عندناش ذبايح حيوانيه خلاص ما عندناش غير ذبيحه وحيده هي ربنا يسوع له المجد بنفسه هو ده الدم اللي احنا بنحتمي فيه خلاص دم الحيوانات بالنسبه لنا بطل ملوش اي قيمه انما دم المسيح هو الغفران الوحيد اللي بنتشبث بيه وفهمنا كمان من كلام المسيح كان يقصد ايه بحكايه الاكل والشرب قال من لا ياكل جسد ابن الانسان ولا يشرب دمه ليست له حياه فيه انما اللي ياكل جسده ويشرب دمه يثبت فيه وياكل وله حياه ابديه وياخد غفران خطايا كل ده عشان نفهم حكايه الذبيحه ان المسيح وهو طفل قدمت عنه فديه زي اي طفل يهودي ذبيحة حيوانية عشان يأكد الإشارة إلى حكاية الدم وقيمة الذبيحة إنما كانت فرختي- فرخي حمام أو زوج يمام الحمام دايما رمز للوداعة والبساطة والهدوء طبعا دي من صفات ربنا يسوع له المجد حتى هو قال لنا خليكم بسطاء كالحمام فالحمامة رمز دايما للهدوء والوداع واليمام يقولوا دايما يتكلم كتير يعني عكس الحمام في الحكاية دي اليمام يعني يتكلم شوية أو يعمل هوسة شوية إشارة إن المسيح له المجد مع هدوءه هو اللي هيعلم الناس كلها ويكلم الناس كلها فيجمع ما بين الهدوء والتواضع والوداعة الشديدة وبين أيضا التعليم والكلام اللي, اللي يفيدنا كلنا آه دي القصة اللي تؤكد أن المسيح من البداية التزم أن يتم فيه الناموس كله لكي يتمم كل بر وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان هم كده نازلين أورشليم الهيكل عشان يتمموا الطقس وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل دي الجزء اللي اختارته الكنيسة وحطته لنا في صلاة النوم اللي احنا بنقراه ده سمعان ده له قصة في التقليد الكنسي أغلبكم عارف سمعان ده كان شيخ عجوز جدا زاد على 200 سنة وكان في واحد اسمه بطليموس قرنين قبل المسيح كان امبراطور يعشق الفلسفة والثقافة وابتدى يعمل ترجمات لكل الكتب المهمة اللي في العالم فكان كتاب اليهود اللي هو التوراة والأنبياء من ضمن الكتب اللي قرر الراجل ده أنه يترجمها من العبرية لغة اليهود إلى اليونانية لغة العالم ودي طبعا كانت خطة إلهية عشان يحتفظ لينا بالإنجيل نسخة عبري ونسخة يوناني عشان ما يطلعش حد يقول لنا الإنجيل محرف الإنجيل مترجم من العبرية لليونانية أكثر من 200 سنة قبل المسيح نفسه وبالتالي الترجمتين يقفوا البعض يمنعوا التحريف يعني دبل كنترول يسموها خلاص بدل ما تقدرش لو هتحرف هنا يبقى لازم تحرف هنا وكل نسخة منسوخ منها آلاف النسخ خلاص دلوقتي بقى التلاعب صعب جدا فالراجل ده عشان يترجم لليونانية كل العهد القديم ده كتاب كبير وهو دقيق جدا في الترجمة جمع سبعين شيخ وأحيانا يقولوا 72 شيخ من اليهود اللي يعرفوا يوناني كويس واللي طبعا كشيوخ يهود عارفين عبري كويس ده دينهم وده كتابهم شيوخ يهود كان من ضمنهم هذا السمعان سمعان الشيخ وابتدى يوزع عليهم أجزاء من التوراة والأنبياء وادالهم رعاية كاملة يعتقد سنة أو أكثر من سنة كل واحد يترجم الجزء اللي عليه ويراجعوا على بعض وحط لهم قواعد في الترجمة شديدة جدا يعني المراجعة في مراجعة في مراجعة عشان ما يبقاش في أي ثغرة وقع من نصيب سمعان أشعية جزء من أشعية الجزء الأولاني وأشعية كان في جزء بيتكلم بدقة عن ميلاد المسيح من عذراء الآية اللي بتقول هل عذراء تحبل وتلد في العبري واضحة جدا ان كلمة عذراء بمعناها بنت ما اتجوزتش فسمعان جه ترجمها لليوناني وقفت معاها ليه؟ قال الجماعة اليونانيين هيضحكوا علينا انا لما اكتب ان بنت ما اتجوزتش تحبل وفي العبرية واضحة قوي ان عذراء لا تحت يعني حتى يمكن لو قلناها بالانجلش النهارده جيرل هنفهم ضمنيا انها كانت جيرل وبعدين اتجوزت يعني تمشي حتى في الانجلش في العبري ما تمشيش ابدا هي عذراء وفضلت عذراء فهو حب يجيب كلمة يوناني تفيد ايه المعنيين يعني بنت او يعني ايه ليدي عارفين لما نقول ليدي ليدي دي تفيد بنت او تفيد امرأة يحطها كده ايه في النص عشان تعدي عشان قال اليونانيين ما يضحكوش عليه طبعا هنا هو مش دقيق في ترجمته ومش امين ففي الليله دي جاله ملاك الرب وقال له يا سمعان ترجم بدقه واكتبها عذراء كما هي وهتشوف العذراء بعينيك هتشوف العذراء اللي هتولد دي بعينك فظل سمعان الشيخ ينتظر هذا اليوم عشرات السنين لأنه كان رجل تقي جدا عشان كده هنا الكلام يقول هذا الرجل كان بارا تقيا عشان يدخل في خطة الخلاص ويبقى له مكان في أحداث ميلاد المسيح كان شخص عادي كان شخص تقي بتاع صلاة وصوم وبار فهو اللي أصبح دخل في القصة دي وبقينا كل ليلة بنفتكر سمعان الشيخ في صلاة النوم ينتظر تعزية إسرائيل تعزية إسرائيل في نظرهم معناها رجاء إسرائيل إسرائيل يرجو الخلاص إسرائيل الجاهل يرجو الخلاص من المستعمر الأرضي إسرائيل المستنير الأتقياء يرجو الخلاص من الشر من الفساد من الخطية من الموت إسرائيل الأرضي الجاهل ينتظر مسيح أرضي ينصرهم على الرومان إسرائيل المستنير اللي على مزاج ربنا ينتظر المسيح الملك السماوي اللي نقلنا كلنا السماء فاسرائيل مش دايما تيجي في الكتاب بمعنى وحش حتى في العهد الجديد لانه اسرائيل في لغتنا حاجه من اتنين يا اسرائيل بمعنى اليهود اللي قتلوا المسيح اللي عينهم في الدنيا دول بره الخط خالص او اسرائيل كما قصدها المسيح من زمان المختارين اللي يفهموا خطته ويعرفوا من هو المسيح الاله المتجسد والملك السماوي مش الملك الارض فلما يقول ينتظر تعزية إسرائيل يعني عنده الرجاء اللي عند اليهود في مجيء المسيح المخلص والروح القدس كان عليه برضه دي كلمة غريبة تلاحظوا ان احنا في اصحاحين عمالين نسمع عن الروح القدس اكتر واحد اتكلمنا عن الروح القدس لوقا الروح القدس حل على اليصابات وعلى زكريا وعلى يوحنا المعمدان في بطن امه وطبعا حل على العذراء وقت البشارة وسمعنا نبوات بالروح القدس وتسبحة بالروح القدس وكلام كتير قوي عن الروح القدس في إنجيل لوقا وفي سفر الأعمال يكمل عمل الروح القدس شيوخ اليهود اللي هم زي كهنة اليهود والأنبياء والملوك كانوا بياخدوا الروح القدس بوضع اليد وبزيت زي زيت الميرون بالظبط زيت المسح انما اليهودي العادي ما كانش ياخد الروح القدس اليهودي العادي غير المسيح المسيح ياخد الروح القدس النهارده حتى لو مش كاهن انما اليهودي زمان ما كانش ياخد الروح القدس لانه ما فيش يعني لسه فداء لكن ان كان له دور قيادي في خطه الخلاص كنبي او ملك او كاهن ياخد الروح القدس عشان يقوم بعمله ودوره في تقديس الشعب فالروح القدس كان عليه حل على هذا الرجل غالبا من أجل نعمة الكهنوت في العهد القديم اللي كانت عليه والروح القدس من واحد لواحد يفرق بمعنى ايه تبع تجاوب هذا الشخص ده لغاية النهاردة الكلام ده واضح كلنا واخدين الروح القدس لكن هل روحياتنا زي بعض لا ليه في واحد بيمتلئ بالروح في واحد بيسلك بالروح في واحد بيطفي الروح في واحد بيقاوم الروح انما كلنا فينا الروح القدس والروح القدس كان عليه كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب كراجل عجوز جدا مش عاوز حاجه من الدنيا خلاص كبر ويمكن يقولوا ولاده ولاد ولاده بعضهم مشي خلاص لانه ده راجل كبر قوي ما كانوش يقعدوا للمتينات في الوقت ده خلاص في أول العهد القديم تسمعوا أرقام في العمر طويلة أوي إنما بعد نوح ابتدت الأرقام كده إيه يعني يقول لك مقصوف في العمر مات 120 سنة مثلا إنما كان في الوقت ده الوحيد اللي معمر كده وعايش كتير سمعان الشيخ وهو الوحيد اللي فاهم ليه هو مستني هو عارف السبب الناس مش فاهمة السبب فيقول أوحي إليه بالروح القدس يعني هو حس إحساس ما ما نعرفش بالظبط إيه الرسالة جات له إزاي إنه لازم هيشوف مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل في اليوم ده بالذات نزل الهيكل هو كراجل عجوز أوي ما ينزلش الهيكل كل يوم وبيبقى لهم نبطشيات الجماعة كهنة اليهود دول زي وقت زكريا ما شفنا فنزل في غير ميعاده أتى بالروح ان الروح القدس بقوا بيسوقوا فجأة كده صحي الصبح قال هروح الهيكل لازم اروح سندوه وخدوه على الهيكل لانه هو طلب كده وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه دخل ابواه بالصبي يسوع يعني في العرف يوسف اب فكلمة ابواه محدش ياخدها في حرفها انما قدام المجتمع يوسف اب ومريم ام ليصنع له حسب عادة الناموس قلنا العادة انه في اليوم الاربعين هيجوا عشان يقدموا له الهيكل ويقدموا عنه ذبيحة أخذه على ذراعيه لقينا سمعان الشيخ ده خد الطفل من أمه وشاله والبعض بيقول انه كان اعمى في الوقت ده من كتر السن ما كانش بيشوف انما دخل الهيكل والروح القدس قاده الى هذا الطفل والى امه وخد الطفل على ذراعيه وبارك الله بارك الله بمعنى شكر برضه في ناس تستغرب من كلمة بارك الله مش الله اللي بيبارك يعني احنا نبارك ربنا نبارك يا ربنا بمعنى نشكر ربنا انما ربنا يباركنا يعني يدينا بركة دي غير دي لما نقول نحن نبارك الله مش معناها بندي بركة لربنا لا معناها ننسب له البركة ونقول له ليك البركة وليك الشكر وليك المجد وليك العظمة دي اسمها بيبارك ربنا إنما ربنا يباركنا يعني يدينا بركة فبيقول بارك الله وقال الآن تطلق عبدك بسلام دي اللي بنقولها كل ليلة تطلق عبدك يعني ايه يعني سيبني امشي بقى خلاص انا قاعد مستني اليوم ده من زمان اطلقني وطبعا تطلق دي تحس انه عايش في سجن وعاوز يطلع منه القديسين الكبار كده الجسد بالنسبة لهم ده سجن هم نفسهم ينطلقوا وعارفين ان في ابدية مستنياهم وفي لقاء مع ربنا وفي افراح سماوية فيبقى كلمة تطلق دي زي يقول ايه العصفور من القفص تطلق من الحبس نفس دي شهوة كل قديس كل واحد يعيش مع ربنا يبقى مستني اللحظة دي زي بالظبط العصفور لما يفتحوا له القفص ينطلق في سعادة شديدة النفس المقدسة تبقى دي لحظتها تنطلق بسعادة زي انطلاق العصفور من القفص بالظبط فبيقول له الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام حسب قولك يعني أخيرا انطبق القول الروح القدس قايل له مش هتطلع من الجسد ده غير لما بتشوف المسيح بعينيك والعذرة دي هتشوفها بذاتك اللي انت استكترت تكتب ان العذرة تحكي تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك يعني ايه زي ما بقول لكم البعض بيقول يمكن كان أعمى فما شافش الطفل في تفاصيله لكن الروح القدس قال له اللي انت شايله ده مخلص العالم هو المسيح الرب فعشان كده بيقول له أنا شايف خلاصك أنا شايف خطتك أنا شايف تدبيرك أنا أدركت اللي انت بتعمله خلاص أنا صدقت تمام إنك جيت لنا على الأرض وبقيت أنا شايلك بإيديا من جمال كنيستنا القبطية ما تعديش حتة زي كده في كل موقف الكاهن يشيل المسيح فيه يقول في سره الكلمة دي يعني مثلا أبونا في قداس الموعوظين الجزء الأولاني الشماس بيديله البشارة اللي هي العلبة الفضة دي اللي جواها الأربع أناجيل ويدور حوالين المسبح ويحطها فوق راسه ساعتها في سره يقول ايه الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام لأن عيني أبصرت خلاص ما هو البشارة هي المسيح كلمة ربنا فعشان كده يرفعها قدام الناس ويقول مبارك الآتي باسم الرب انتوا دريانين ان المسيح معانا بس بيقولها بالقبط فالناس تقول زكساس المجد لك يا رب قبل ما الإنجيل يتقري فده جزء من الطقس ان كل قداس الكاهن بيقولها في سره الان تطلق عبدك بسلام لانه شايل البشارة النص الثاني من القداس تحصل الحكاية دي امتى لما ياخد الحمل ابونا يختار الحمل ويدخل جوه يعمده بالمية اللي هي القربانة اللي اختارها عشان تبقى جسد ربنا يقوم يغطيها ويرفعها ويقول مجدا واكراما اكراما ومجدا وهو بيلف الهيكل في سره يقول ايه الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام لأن عيني أبصرت خلاص لأن هو شايل المسيح في إيده فترجع له على طول مشاعر سمعان الشيخ اللي شال المسيح على إيده ده ممكن كل واحد فيكم وهو طالع من التناول يقول الكلمة دي لأنك أنت خدت المسيح مش في إيدك ده أنت خدته جواك فوانت خارج من التناول تبقى فرحان وتقول له بس يا رب خلاص كده الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام عيني أبصرت خلاصك أنا مش عاوز أكتر من كده أنا خدتك جوايا كده خلاص أطلق عبدك بسلام إذا الطقس هو ترجمة عملية لكلام الكتاب خبرة سمعان اللي قعد مستني المسيح عشرات ومئات السنين وفرحة سمعان لما شال يسوع على ايديه هي نفس فرحتك وانت بتتناول هي نفس فرحتي وانا ماسك الحمل في ايدي او فرحتي وانا ماسك البشارة هي نفس الاحساس فنقول نفس الكلام والاكتر من كده من حب الكنيسة في المعنى ده تيجي في كل ليلة تحطه لنا في صلاة النوم تقرا لنا الفصل ده نقراه مع بعض في صلاة النوم عشان تحطنا قدام استفهام وسؤال انت تقدر تقول من قلبك الان تطلق عبدك بالسلام ولا مش طالعه من قلبك نفسك تنطلق فعلا ولا ماسك في الدنيا ولو تركت هذا العالم الان هل ستنطلق في سلام مليانه معاني الايه دي ده الواحد ساعات يجي في صلاه النوم يجي يقول هيخاف هيقول الآن تطلق عبدك بالسلام يقول له لا رب ما تاخدش على كلامي مش الآن ولا حاجة طول بالك شوية لسه أنا مش جاهز ومش سلام ده أنا لسه مخاصم ولا زعلان مع حد لا بلاش دلوقتي إنما هي فكرة الكنيسة إنك وأنت هتنام تبقى مستعد للقاء العريس في أي لحظة فتقول له الآن تطلق عبدك بسلام أنا كده قبل ما أحط راسي مستنيك تيجي انت تصحيني بقى مش مهم تصحيني في الدنيا تصحيني في الزمن الآتي المهم انا مش عاوز حاجة تاني تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك ايه الخلاص اللي شافه سمعان هل الخلاص تم الحقيقة لسه ده لسه المسيح لو المجد هيكبر وهيتصلب وهيقوم من الموت ويرسل لنا الروح القدس انت شفت ده كله يا سمعان شافه ازاي شافه ازاي وهو لسه في اول القصة ده المسيح لسه طفل ابن اربعين يوم انما روح النبوة والروح القدس اللي جواه كشف له الاسرار فقال له خلاص انا مش مستني اجي لغاية الصليب كفاية كده يا رب انا كده اطمنت انك انت يعني جيت لنا على الارض وخلاص الباقي تحصيل حاصل انت ابتديت الخلاص خلاص ودخلنا في المفيد والمهم فأبصرت خلاصك كأنه بروح النبوة تعلق بالخلاص اللي هيتممه المسيح على الصليب بالفداء الذي أعددته شوفوا بقى روح النبوة كمان الروح القدس هم كل اليهود شايفين الخلاص بإيه بتاعهم هم بس ده تفكيرهم الشعبي العادي أما هذا الرجل البار فأدرك بالروح أن هذا الخلاص ليس لليهود الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب بتلاقي لو واحد جنبه كاهن يهودي كان زغده واتغاظ منه شعوب ايه هم كانوا يحتقروا كل الشعوب ويعتبروا ربنا بتاعهم بس والخلاص ليهم بس ما يطلبوش الخلاص لحد انما العهد القديم بيقول كده بيقول ان ربنا بتاع الكل وهيبعت الخلاص للكل بس هم ما بيحبوش الحتت دي بولس جمعها لهم في روميا بالتفصيل هم ما يحبوش الحتة دي هم عاوزين دايما ربنا بتاعهم بس أما سمعان الشيخ اليهودي فأدرك بالروح في اللحظة دي وقال له أنا فهمت كل حاجة أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب ده مش خلاص لليهود أبدا ده خلاص لكل من يؤمن إنما هو نور إعلان للأمم يعني الخلاص ده مش هيتفرض على الناس ده هيبقى نور ينور في الدنيا ويعلن للأمم عن فتح باب الملكوت للي يحب باب الملكوت اتفتح بالمسيح لمن يقبل لمن يدخل لمن يؤمن ومجدا لشعب كإسرائيل يعني ايه يعني أخيرا إسرائيل يتمجد إسرائيل اللي هم مين بقى المؤمنين أو إسرائيل المستنير إسرائيل اللي كان مستني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداوود اللي فضلوا عينيهم على مجيء المسيح ينتظرونه ده اللي قالوا المسيح أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا هم دول اللي ليهم في اللحظة دي الفرح والمجد هم دول شعب إسرائيل المختار حقا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل من مشي على خطهم أما اليهود بتوع النهاردة دول ملهمش في الموضوع حاجة ما هماش تبع الخط ده مجدا لشعبك إسرائيل وكان يوسف وأمه شوفوا هنا معلمنا لوقا مرة قال أبواه إنما هنا عشان يفكرنا قال إيه مش كان أبوه أمه قال إيه كان يوسف وأمه عشان يفكرنا اوعوا تاخدوا على كلمة أبواه فتفتكروا إن يوسف أبوه ده كده وكده قدام الناس إنما الحقيقة يوسف ملوش في ميلاد المسيح ده مجرد حارس ده مجرد خادم لسر التجسد أما العذراء فأمه بالحقيقة فكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه طبعا مستغربين ده ابونا سمعان ده له كرامة كبيرة قوي وراجل عجوز قوي وكل الناس بتشهد له وعارفينه راجل روحاني ايه الكلام اللي بيقوله ده وايه اللي نزله في اليوم ده وايه اللي خلاه يشيل الطفل في ايده وهو راجل عجوز كده كل ده طبعا مش معتاد فطبعا كانوا بيتعجبوا وباركهما سمعان باركهما سمعان زي أي كاهن بيبارك ولاده وقال لمريم أمه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل قال لها شوفي بقى ابنك ده هيخلي في إسرائيل فوق وفي إسرائيل تحت في إسرائيل مستنير هيدخل السماء وفي إسرائيل هيهلك ويدخل جهنم هو ابنك ده اللي هيعمل الفرز هذا الطفل هو اللي هيطلع ناس لفوق وهينزل ناس لتحت طبعا العذراء بالروح القدس فاهمة ده قبلها بإصحاح قالت ايه أنزل الأعزاء عن الكراسي هي نفس المعنى ورفع المتواضعين ما هو الروح القدس بيقول نفس الرسالة فالعذراء فاهمة أن المسيح بمجيئه هيقلب الموازين كلها هيجوا من أقصى الأمم يؤمنوا بالمسيح يطلعوا لفوق والشعب اللي كان مختار هينزل لتحت لأنه هيطلب المسيح ويرفضه هذه سقوط وقيام اليهود المتشددين المرائين الحرفيين كل دول هيقعوا والجماعة الغلابة الأمم اللي ما يعرفوش حاجة دول دول كتير منهم هيؤمن ويرتفع ويقوم فهذا قد وضع لقيام وسقوط كثيرين أحد القديسين قالها بمعنى تاني وقال إيه المسيح له المجد لما يدخل حياة الواحد في حاجات تقع وفي حاجات تقوم نفس المعنى كل الأفكار الشريرة والشهوات البطالة والأغراض السيئة تسقط وكل الحاجات الحلوة اللي جواك تقوم الطيبة والبساطة والوداعة والبشاشة والفرح وال... فهذا وضع لسقوط وقيام كثيرين المسيح هو الديان وهو اللي هيعمل الفرز وهو المسؤول عن خلاص الكثيرين وبدونه يهلك كثيرين ولعلامة تقاوم ايه ده بدري كده ده سمعان شايف كل حاجة ولا ايه مع انه مش شايف حاجة شكله انما بقت مكشوفة له كل حاجة ما هي العلامة التي تقاوم هي الصليب طبعا ان الطفل ده هيبقى له علامة مميزة على مدى العصور والاجيال له علامة ستقاوم تقاوم من مين من الساقطين من الشياطين من اعداء ربنا يعني كلمة علامة اذا عشان في ناس بتقول العلامة دي جبتوها منين ما هي احنا ما ألفناش حاجة الصليب علامة اه ده علامة الصليب ونرسم الصليب علامة ونقول باسم الصليب وعلامة تقاوم ولما تلبس صليب تلاقي الناس تكرهك وتقاومك طب ومال ما الكتاب سبق وقال كده ايه الجديد الشياطين يكرهوا الصليب وكل اللي يمشي ورا الشياطين بيكرهوا الصليب وهذه العلامة ستقاوم من جيل إلى جيل لأن في نبوة بتقول كده في العهد القديم يقول الرب أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه ربنا هيديهم علامة مميزة في إنجيل متى كمان على ذكر العلامة لما كان ربنا يسوع بيتكلم عن مجيئه الثاني من ضمن العلامات اللي هيقولها هيقول تظهر علامة ابن الإنسان الله يعني المسيح نفسه كمان اتكلم عن العلامة مش سمعان الشيخ بس طب ما هي علامة ابن الإنسان إلا الصليب دي العلامة المميزة لينا لآخر الظهور فبيقول لها ده هي هيوقع ناس كتير وهيقوم ناس كتير وسيكون له علامة وهذه العلامة المميزة جدا ستقاوم يعني المفروض لما الواحد يبقى له علامة تبقى سبب شهرته أو سبب نصرته إنما تبقى علامة تخلي الدنيا كلها تتقلب عليه هو المسيح كده له المجد وأنت أيضا برضو كلام ليها هي بقى يجوز في نفسك سيف برضو أغلب الآباء قالوا فيها أنت يا عذراء هتتقطعي من جوه هو له علامة والعلامة الصليب والصليب مؤلم جدا وبالتالي علامته دي هتشق في قلبك سيف هي علامة ستقاوم من كل الأجيال إنما بالنسبة لك أنت هتبقى سيف يجرح قلبك طبعا عشان كده الكنيسة اجتهدت بروح النبوة وقالت إيه العالم يفرح لقبول الخلاص أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صليبك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإله فيجوز في نفسك سيف أغلب المفسرين قالوا إشارة إلى كم ستتألم العذراء وهي شايفة المسيح بيتألم ومهما تألمنا مفيش زي ألم الأم مهما كان وهي حاسة بابنها مهما تجاوزنا وحبينا المسيح وتفاعلنا مع جراحات صليبه مش هنكون زي قلب أمه وهي شايفاه في اللحظات دي سيف في قلبها إنما كمان البعض قال السيف دايما إشارة لسيف الروح كلمة ربنا يعني أنت هيجوز في نفسك سيف يعني أنت كلمة ربنا هتشغلك على طول وهتبقى واضحة جواكي على طول ومش هتشكي في المسيح أبداً ويبقى عندك في قلبك استنارة بسبب هذا السيف السيف دايما كان إشارة في الكتاب لكلمة الله أي المعنيين مقبول الألم أو كلمة ربنا لتعلن أفكار من قلوب كثيرة يعني إيه يعني ناس كتيرة هتقف تتعجب منك من أكتر الشخصيات اللي أثارت حوار على مدى الأجيال أمنا العبش ليه لغاية النهاردة تلاقي ناس تحبها جدا زينا وترفع قدرها جدا جدا وتلاقي ناس تحاول تكسر فيها احنا نقول عليها والدة الإله وأم النور وفي ناس تقول لا ما تقولوش كده قولوا أم يسوع بس نقول له هو يسوع كان إيه ولا أنت إيمانك مخلول إذا كان يسوع مش هو النور تبقى أنت أساسا مش مسيحي وإذا كان يسوع مش هو الإله يبقى أنت أساسا إيمانك في غلط خايف ليه تقول والدة الإله خالف خايف ليه تقول أم النور قول احنا لا نعني أن لاهوت منها لا إنما نعني أن الذي ولدته هو القدوس هو ربنا المتجسد اوعى حد يقول ولدت جسده ولدت جسده قسمناه اتنين طلعنا هراطقة وضاعت علينا الأبدية لا المسيح إله حقيقي متجسد والعذراء ولدت المسيح الإله المتجسد إنما لا نعني أنها مصدر لاهوت هي مصدر بشريته لكن الملاك زي ما قال احنا بنقول قال لها القدوس المولود منك يبقى احنا لما نقول أم القدوس ما غلطناش ولما اليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي فلما نقول أم الرب ما غلطناش فمن أجل هذا كان في نبوة بتقول لتعلن أفكار من قلوب كثيرة يعني في قلوب هتحبك قوي عذراء وهترفعك قوي وفي قلوب هتهضم حقك وهتقاومك وهتستكتر عليك النعمة يا ممتلئة نعمة تعلن قلوب أفكار من قلوب كثيرة يعني العذراء ستكون مسار للشكوك ومن يومها العذراء وهي عايشة تعرضت للشكوك من يومها حتى يوسف يا حرام بعد شوية هيشك فيها لأنه عارف أنه أن هي بتول فلما يلاقي علامات الحمل يعني هيتشكك تعلم أفكار من قلوب كثيرة هتعدي انما هتفضل هي ساكتة على طول ما بتدافعش عن نفسها بتسيب ربنا يدافع عنها هنا شفنا كيف التقى سمعان الشيخ بالمسيح لأول وآخر مرة وراح السماء بعدها وهو منطلق بسلام نلاقي واحدة عجوزة تاني برضو كانت في استقبال المسيح شخصية مجهولة جدا كناش نسمع بيها أبدا إنما فجأة كده تظهر عشان تستقبل المسيح هي كمان وتمشي برضه وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير نبية يعني فيها روح النبوة ودي موجودة في العهد القديم في بعض الأنبياء ممكن يعني ستات يكون فيهم روح النبوة وهي متقدمة في أيام كثيرة عجوزة أوي برضو ساعات الكبار في السن يكونوا أكثر روحانية من ناس كتير بحكم أن كل الاهتمامات الجسدية راحت فبيبقى عندهم ملهمش غير ربنا على السن الكبير قوي تبقى حياتهم كلها صلاة ويبقى كل وقتهم مشغول بربنا مع السن الكبير وراهم ايه غير ربنا واي اهتمامات ارضيه راحت خلاص الاكل ملوش طعم وال... والنوم قليل وال... ما عادش فيه شهوه او طعم لاي شيء جسدي فده كله بيساعدهم روحيا على يتحضروا للسماء فكانت متقدمة في أيام كثيرة يعني كبيرة قوي في السن قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكريته يعني كل اللي اتجوزته في حياتها سبع سنين وترملت وهي صغيرة وعاشت أرملة عشرات السنين بعد كده أرملة نحو 84 سنة ده مش عمرها ده عمر ترملها فاهمينها يعني دي بقى معدية المية غالبا ماشي لكن 84 سنة عايشة أرملة لا تفارق الهيكل شوفوا بقى الجمال كانت امرأة تقية لا تفارق الهيكل الكنيسة دي او الكنيسة عامة زي الهيكل بتطلع قديسين الناس اللي بتلزق في الكنيسة تحب تحضر قداسات كتير وصلوات كتير في حاجات كتيرة بتتصلح في حياتها وفي قداسة بتدخلها احنا يعني بنستخسر نيجي الكنيسة إنما القعدة في الهيكل أو في الكنيسة بتعمل قديسين 84 سنة لا تفارق الهيكل ملهاش غير ربنا عابدة بأصوام وصلبات ليلا ونهارا يعني الست دي علامة من علامات الهيكل ما هو أجيال عدت عليها شايفينها ليها مكانها أي قداس يعني ما كانش في قداس بقى أي صلوات أي مزامير أي كل يوم قاعدة في الهيكل شغلتها الصلاة والصوم حياتها كلها صلاة والصوم ليل ونهار تعمل كده هي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب لقوها فجأة بعد العمر ده كله نطقت لا كانت توعظ ولا كانت تكلم حد ومنها لربنا وهادية بطبعها في اللحظة دي لأنها حست إن المسيح دخل الهيكل اللي محدش حس بيه غير سمعان الشيخ هي حست ان المسيح دخل الهيكل ربنا صاحب الهيكل جه فهي لقطت على طول وحست فلاقوها عماله تهيص تسبح يعني تعمل هوس هيصه تسبح الرب وتكلمت عنه بقت توعظ الست العجوزه دي مع جميع المنتظرين فداء بقت تقول لهم المسيح جاي يصنع فداء يمكن ما شالتش المسيح على ايديها زي سمعان انما ادركت بالروح ما ادركه سمعان ان في هذه اللحظات دخل رب المجد الهيكل بتاعه دخل لأول مرة الهيكل بجسده هو طبعا صاحب الهيكل من الأول كام قلب حس بالعظمة دي عارفين زي إيه زي المسيح يكون على المذبح كام قلب فينا في القداس حس إن المسيح وسطينا هو وسطينا بس كل اليهود اللي, مد... اللي لسه بيبيع على باب الهيكل واللي لسه بيتخانق واللي داخل طالع مش دريان ناس كتير قوي مش دريانه كام قلب زي سمعان الشيخ ينزل للهيكل في اللحظة دي بفرح وكام قلب زي حنة بنت فنوئيل هتقف تسبح وتتكلم لأنها اكتشفت وأدركت أن الله وسط شعبه لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد